بارد أعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه إذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كفى يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع آية ذكر الحكيم من سورة الأنعام من الآية الثانية والخمسين بعد المئة إلى الآية السابعة والخمسين بعد المئة من نفس الصورة إن شاء الله عندنا من الآية 152 حتى الآية 157 النهاردة آية آيات النهاردة أو آيات اليوم ما فيهاش إلا بعض التحريرات البسيطة في رواية ورش عن الإمام نافع المدني لو تتبعناها سويا في الآية 152 هنجد أن الآية 52 لو تتبعها كده بسرعة قبل ما أدي التلاوة قبل ما أدي تلاوة اليوم هنجد عندنا قربة ووصاكم من الألفاظ التي فيها الفتح والتقليل ولا ننسى أن لفظ تذكرون لفظ تذكرون لورش عن نافع يقرأ بتشديد الذال يقرأ بتشديد الذال لعلكم تذكرون أيضا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قد يسأل سائل لماذا لم يرقق ورش راء صراطي وده كان أبرز شيء في سورة الفاتحة يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لماذا لم يرقق ورش هذه الراء على الرغم من أن هذه الراء مفتوحة ومسبوقة بكسر وانت معلمنا وقايل ان كل راء مفتوحة او مضمومة مسبوقة بكسر اصلي لورش الترقيق طيب هنا هيفتقد شرط التقرير شيء مهم جدا الترقيق هنا هيفقد شرط هام جدا ليه مش هنرقق الراء لورش لماذا لان الراء جاء بعدها الف مادية وبعدها حرف استعلاء وهو الطاء تاني لأن الراء جاء بعدها ألف مادية وحرف الاستعلاء اللي هو مين الطاء لذلك الراء ها هنا لا ترقق لورش عن نافع فتقرأ صراطي كحفص تماما بتمام الأمر الآخر ذلكم وصاكم كرر مرة أخرى هذا اللفظ من باب الوصاية أو من باب التوصية وصاكم فيه الفتح والتقليل لورش عن نافع الآية 154 هي اللي فيها شغل زي ما انتم بتحبوا خلاص لاحظوا معايا ثم آتينا لفظ آتينا ممكن نعمل فيه طريقتين للقراءة لفظ آتينا ممكن نعمل فيه طريقتين للقراءة طريقة نعمل فيها ربط البدل باللين المهموز اللي هو آتينا وشيء ده شغل ده شغل وممكن نوسع دايرة الشغل شوية في ورش ان نقف على موسى مش فاهمين ضف لنا ان انا ممكن اقول ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء شيء دي بقى مع اتينا نظبطها ازاي مش قلنا انا لو كسرت البدل ليا في شيء أربعة ولو وسطنا البدل ليا في شيء أربعة برضو آه ولو قرأنا البدل بستة أو بالإشباع لينا في شيء أربعة وستة الكلام ده إمتى؟ لو آتينا وشيء طب أنا عايز أوسع الموضوع شوية عشان أتعلم أكتر أعمل إيه؟ قال لك ثم آتينا موسى وقف لما تقف على موسى هيبتدي يشتغل شغل الفتح والإيه؟ والتقليل ويخش معايا ثم آتينا موسى يبقى انت قصرت البدل وقفت على موسى رحت فاتح اوصل موسى الكتاب طبعا في الوصل ما فيهاش حاجه احنا هنبين شغل موسى ده في الوقف خلاص وتكمل شيء أربعة لأنك كده كده قصر البدل ترجع تاني تاخد ثم آتينا موسى بالتقليد ده في الوقف وارجع اوصل ما فيش حاجة موسى الكتاب خلاص وكلمة شيء تتاخد برضو أربعة ارجع بعد كده اخد اتينا ستة وقف على موسى بالفتح والتقليد وشيء اربعة وستة خدتوا بالكم يعني ايه وسعت الدايرة دي انا هقرأها بالطريقة دي خلاص لكن اللي عايز يقرأها بطريقة بطريقة اتينا وشيء بس وما يدخلش موسى معايا خلاص ماشي بس احنا جايين عشان نتعلم احنا عايزين نتعلم وهذا كتاب ننزلناه النقل معروف طبعا بعد كده وإن كنا عن دراستهم لاحظوا دراستهم هتقولي لي يا شيخ ده انت لسه قايل من شوية ان ادي راء مفتوحة وقبلها كسر وبعدها الف يبقى تبقى زي صراطي هقول لكم وانا قلت كده انا قايل لما يجي الراء صحيح قبلها كسر المفروض تترقق بس امتنع ترقيق صراطي ليه عشان بعدها الف بس ولا بعدها الف وحرف استعلاء طب وهنا الالف بعدها حرف استعلاء هي السين دي حرف استعلاء حرف تفخيم اه خدتوا بالكم من الكلام خدتوا بالكم من كلامي يبقى دراستهم شفتوا الفرق بين صراطي ودراستهم خلي بالكم شغل ورش جميل وشغل احكامه رائعه خلي بالكم معايا طيب ايه تاني أن او تقولوا لو ان طبعا لو ان النقل طبعا معروف عندنا اهدى منهم الفتح والتقليد بعد كده وهدى ورحمة فمن أظلم طبعا احنا في غنى عن ان انا اقول نقل واقول تغليظ اللام آه بآيات الله البدلات سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون يعني عندنا شوية أمور كده في صفحة النهاردة الأحكام وكويس إن لما يجي لنا في صفحة في رواية ورش شغل أحكام كتير ما نفرحش بالصفحة اللي ما فيهاش شغل كتير خلاص طيب أقرأ وبعد كده نتلقى الاتصالات بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى ثم آتينا موسى الكتاب تماما تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة ثم آتينا موسى ثم آتينا موسى الكتاب تماما تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ثم آتينا موسى موسى موسى الكتاب تماما تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا لكنا أهدى منهم أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى وهدى وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات بآيات فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا عن آياتنا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا بما كانوا يصدفون بارك الله فيكم انا تعمدت اعمل حاجات في صفحة النهاردة عشان اجيب من وراها احكام يعني احب الطالب او الطالبة اللي تقف على الكلمات متعمدة عشان تتعلم الحكم عشان تتعلم الحكم طيب نبص كده مع بعضنا حين تلقي اتصالات ان شاء الله انا تعمدت مع الآية 154 إن أنا أقف على بعض الكلمات تعمدا عشان أجيب من وراها التقاء أحكام أجيب من وراها إيه؟ التقاء أحكام زي آتينا وزي موسى وزي شيء وزي هدى تاني آتينا وموسى وشيء وهدى طيب عايزين نبين زي ما قلت لكم قبل ما اقرا اتينا جبتها قصر وتعمدت ان انا اقف على موسى عشان ابين مع القصر ده لما اقف على موسى فيها فتح بس وهرجع اوصل تاني بعد كده شيء فيها أربعة لأن قصر البدل لازم يمشي عليه في شيء أربعة وتعمدت أقف أقول وهدى يبقى كده برضو مع القصر لما أقف على هدى يبقى فيها فتح طيب جبت بعد كده أتينا توسط وتعمدت أقف على موسى بالتقليل ورحت كملت وصل وبعد كده رحت جايب شيء لان قصد توسط البدل يجيب في شيء أربعة وبعد كده رحت متعمد وهدى أقف عليها بالتقليل لأن توسط البدل عليه في هدى التقليل جيت بعد كده أتينا عملتها بطريقة مختلفة أتينا عملتها بطريقة إيه؟ مختلفة إيه هي الطريقة المختلفة دي؟ إن أنا جبت أتينا إشباع ووقفت على موسى في حينه فتح وتقليل ورحت رايح على شيء أربعة وستة أصل البدل ياخد في الفتح والتقليل فتح وتقليل والبدل ياخد في اللين المهموز أربعة وستة دي تمشي بس في طريقة تانية مرتبة ممكن نعملها إيه هي الطريقة المرتبة؟ إن أنا هشبع البدل وآخد موسى فتح وأوقف التقليل شوية وأروح على شيء أربعة وستة وارجع اقوم واخد التقليل بتاع موسى واروح على شيء أربعة وستة وصلت يعني بنحاول نجيب شغل في الصفحة عشان نتعلم طيب نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة فاطمة آه، آه، حياك الملك الله يكرمك يا حاجة الله فاطمة يبارك فيك ويعزك يا رب الله يكرمك يا حاجة فاطمة أقرأ من أولها ولا أقرأ في حتة كده تكون آه، جامدة فيها شغل يعني اه طيب طب ما نجيب من الأول و...
خلاص.
وربنا يفتح علينا يا رب يا اللهم رب.
آمين ولا تقربوا مال اليتيم حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به
لا ذلكم حاجة فاطمة.
و- نعم مش عاي... عايزك تعملي ايه بقى طول نعم.
ما اللفظ اللي هتجيبي فيه فتح وتقليل مش مربوط بحاجة نعم يبقى في حينه على طول يا حاجة فاطمة حاضر.
ذلكم وصاكم واجيب التقليل واوصل بيه هو ده بقى الشغل اللي انا عايزه حاضر يلا ذلكم وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله يكرمك يا حاجة فاطمة وصل اللي عايز اقوله نعم نعم بارك الله فيك يا حاجة فاطمة طيب معنا اخونا الطيب من تونس السلام عليكم يا طيب السلام عليكم سيدي حسن الله يبارك فيك يا سيدي الكريم الله يكرمك آه، في الحلقة الحلقة الفارطة غلبونا الستات سيدي افندم في الحلقة الفارطة غلبونا الستات شغلونا وتمكنا في الاتصال أ- الله يكرمك ويرضى عليك الله يحفظك سيدي الكريم الله يبارك فيك تفضل اقرا من اول ثم اتينا نعم سيدي نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا بس يا طيب نعم سيدي الكريم عايزك تعمل ايه بقى وان كنت تقرا بوجه واحد انت تقرا بالتوسط بالتوسط نعم سيدي لكن عايزك تعمل شغل على التوسط ازاي يعني تقف على موسى وتبين ان فيها حال الوقف التقليل نعم نعم سيدي سامعني نعم نعم ادي حاجه وترجع توصل تاني وتقف على كلمه وهدى وتبين ان فيها في الوقف تقليل نعم نعم هو سيدي ده بقى الكريم.
عايزين نتعلم الله يلا.
يبارك فيك سيدي الكريم يلا
ثم آتينا موسى ايوه كده
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ايوه كده
وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون مم.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين مم.
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا مم.
وإن كنا عن دراستهم لغافلين وصلك اخي الطيب ما اريده الله يجزيك خير كنت اسالك سيدي الكريم انت في ال... عندما قرأت قراتم ذلكم وصاكم اه وبعد قيد بعد قيد بالتقليد ذلكم وصاكم هل هذا جائز؟ الوجه اللي قرأت به؟
أ- الفتح والتقليل نعم انت ق- قريت بال- بالفتح اولا اي نعم اي نعم لان انا اقرا بالاوجه كلها يا طيب اه اه, آه انا لك اقرا الحق.
بثلاثه البدل اه زي لك الحق اه سيدي كده ف- الله يبارك فيك فأت... فجئت بال... بالفتح والتقليل والتقليد نعم نعم نعم الله يبارك فيك سيدي الكريم الله بارك الله فيك يا جزاك الله طيب.
خير الله يكرمك سيدي الله يكرمك بارك الله فيك معنا الحاجه زينب السلام عليكم يا حاجه زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاجه زينب بارك الله فيك يا رب الله واصلح يكرمك حالك وصبرك امين يا رب آه، لو سمحت ممكن أطلب طلب مريني يا حاجه زينب الأمر لله هبتدي م- ثم آتينا موسى طيب حاضر هتقري بالاشباع برضه لا ما بقراش بإشباع أنا بالتوسط نفسي مقطوع طب بالتوسط آه طيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الك... موسى الكتاب لا اسمعيني يا حاجة زينب نعم هو مش الألف هي اللي هتتقلل
موسى يبقى في الوقف بس يا حاجة زينب التقليل ده مش أقطع- هيبان يعني إلا اقف لما- عند موسى أيوة كده حاضر يلا ثم آتينا موسى آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء أسمعها منك تاني يا حاجة زينب عشان نتأكد.
تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء لا.
وهدى شيء شيء وهدى أيوة كده وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون مم.
وهذا كتاب أن...
لا النقل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه طيب ليا ملاحظة بقى اتفضل وهذا المد الطبيعي في ها ذا خلي بالك منه اعمل ايه في المد الطبيعي ده ده حاجة وحشة قوي لا على مهلك على مهلك يلا.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا مم.
واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما إنما أنزل الكتاب على طائفتين ابدا بقى من عند على طائفتين وكمل على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين مم.
أو تقول لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وهدى ولا هدى؟
لا لما اقف عليها بس هجيب التقليل يعني لما اقف عند هدى اقول وهدى ولما اوصل ما يبقاش في حاجه بقى حاضر فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدت عنها مم.
سنجزي الذين ي... سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما كانوا يصدفون وصل يا حاجه زينب الحمد لله ربنا يبارك فيك وخليك يا رب الله يكرمك يا حاجه زينب معنا الحاجه ام ابراهيم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك يا شيخ حسن الله يكرمك ربنا يكرمك يا رب زي ما بتكرمنا بالقرآن الكريم الله يسترك ويرضى عليك يلا نبدا من اول الصفحه ولا تقربوا إن شاء الله رب العالمين آه، أقرأ تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا لا الكيل واوفوا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذا- أو- وبعهد الله أوفوا ذلكم واتقوا به لعلكم تذكرون طب انت حضرتك بتقري بورشه ولا بحفص لا بحفظ يبقى تذكرون تذكرون وبعدين خلي بال حضرتك من حاجة أي ذلكم وصاكم الإخفاء الشفوي أي الغنى أي نعم أي لا و- و- وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لا تذا تذكر تذكروا أيوة كده وأن هذا صراطي بس خلي بالك من فتحة الهمز وأن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون مم.
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي على.
على الذي أحسن وتفصيلا على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بس خلي بال حضرتك من حاجة أي الغنن دي كلها لكل شيء وهدى أي لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بارك الله فيك يا حاج الله مبروك.
يخليك يا الله باشا.
يكرمك
طيب الحين تلقى اتصالات أخرى طيب السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل الله يكرمك يا حاجة إحسان مسكرة يا شيخ محمد ربنا يبارك لي في عمرك يا رب الله يكرمك يا حاجة ويصلح إحسان حالك الله يسترك معلش انا بقى طبعا لسه بادئه جديد في ورث بقى معلش تحملني شويه لا على مهلك يا حاجة إحسان عشان انت البركه في ربنا فيك انت اللي جرأتني ان انا اقرا بورث الله يسترك ربنا طيب يخليك والله الثواب والعظمه لحضرتك الله يسترك ويرضى عليكي ربنا يرضى عنك يا ابني يا رب يبارك لنا في عمرك يا رب آمين يا رب انت ومشايخنا ويبارك لنا في الشيخ محمد حسان آمين.
وكل القائمين على القناه يا رب آمين آمين ابدا نبدأ من ابدا منين م... طيب ادي كده اول حاجة جميل نبدأ من اول الصفحة عشان واحدة واحدة ما ما انا ما انا ابدا برضه ما انا عايز اقرا عايز اقرا ان شاء الله برضه الايات اللي هي برضه فيها شغل حاضر انا وانت هو رزقنا على الله طيب يلا.
حاضر ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا ن- لا نكلف نفسا الا وسعها مم.
نفسا الا وسعها صح كده يا مولانا ممتاز جميل آه. واذا كلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربه صح كده وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تمام وأن هذا صراطي صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ف- فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ذلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بس عايزك بقى يا حاجة احسان تركبيها ذلكم وص... وصاكم حاضر.
يلا ذلكم وصاكم به لعلكم لعلكم تتقون ثم آتينا موسى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة بس خلي بالك وهدى الغنة ح- وهدى ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون عايز حضرتك يا حاجة احسان نعم.
تستمري على كده حبيبي ربنا يبارك لي في عمرك يا رب الله يسترك يا والله حاجة انا احسان فرحانه بيك وبدعي لك يا شيخ محمد الله يسترك يا حاجة احسان اكمل ايه تاني ولا خلاص عشان عشان المنتظرين طب حاضر حاضر جزاك الله خيرا يا حاج احسان معنا الحاج عطيات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك يا حاج معلش عطية.
أنا أول مرة أتصل بحضرتك وإن شاء الله كده أقرأ ب- بورش بإذن الله تفضلي يا حاج عطية يلا ربنا يسهل إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم آ- ثم آتينا لا.
موسى خلي بالك من حاجة ها ثم الغنة الميم ما نمدش الميم حاضر.
ثم آ آ اللي هي تتمد حاضر على ثم- مهلي.
حاضر ثم آتينا موسى آ- ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا أحسن, أحسن وتفصيلا لكل شيء نعم وتفصيل ال على مهلك حاضر على مهلك خالص على الذي أحسن وتفصيلا بس عايز اقول لحضرتك لكل على حاجة يا شيء.
حاج عطيات نعم آه، المد المد في ورش هيبقى ستة يعني آه.
المتصل والمنفصل على مهلك خالص حتى لو نفسي قصير اه ممكن ايه اقف على كلمة يعني مثلا انا لو نفسي قصير هقول ايه على الذي احسن وتفصيلا واقف اخد نفسي آه.
وارجع واقول ايه وتفصيلا لكل شيء وهدى كده حاضر تفضلي أقرأ من أول ثم يلا عشان نظبطها تاني نعم. ثم ثم آتينا موسى مم.
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي على الذي أحسن وتفصيلا لكل وتفصيلا لكل شيء وهدى طب شيء تتمد كام آه، س- أربع حركات اه عايزين بقى نظبطها شيء والغنة كده تطلع يلا حاضر أحسن و- وعلى الذي على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء لكل شيء هو مد برضه، وهدى- مد في الوصف.
وهدى.
لا مد في الوصل انا اقصد الوصل لكل شيء وهدى معلش يا شيخ محمد على مهل خالص على حاضر.
مهل لكل شيء لا مد شوية مد كمان حاضر. لكل شيء لا، ليه مستعجلة؟
وهدى لا لا اسمعيني اه مد اليه شوية لكل شيء كده حاضر يلا لكل شيء وهدى ايوه كده و- لكل شيء رجعت وهدى تاني؟
ورحمة لعلكم بلقاء ربكم يؤمنون لا ربهم لعلهم لا آه، بلق- ورحمة ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون مم.
وهذا كتاب أن- وهذا كتاب كتاب أنزلناه أنزلناه أنزلناه اه كتاب أنزلناه اه حاضر اللي يلا.
برضو ال- الهمزة اه النقل اسمه نقل حاضر وهذا كتاب أن...
لا لا مفيش غنة وهذا كتاب كتاب أنزل أنزلناه مم.
صح كده؟
آه، قوليها تاني آه.
كده وهذا كتاب أنزلناه مباركا لا مبارك مبارك ايوه كده مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون عايزك بقى يا حاج عطيات توظبي معايا شوية ربنا عشان يسلمك.
نمكن الأحكام الله يخليك الله يسترك يا حاج عطيات تعيش يا شيخ محمد. الله يسلمك السلام عليكم عليكم السلام معنا الأخت هبة من سوهاج السلام عليكم عليكم وعليكم السلام زي حضرتك يا شيخ محمد الله يكرمك انا المره اللي فاتت قرات بحفص والمره دي ان شاء الله عايزه اتعلم على ايدك وارش حاضر اتفضلي يا أخت هبة اقرا من فين ان شاء الله آه، ابدأي لي من أول الصفحة
ماشي حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها بس جميل انت عملت النقل ممتاز بس في حاجة بقى وسعها خلي بالك من ضم الواو
وسع وسعها اه لا نكلف نفسا الا وسعها
لا نكلف نفسا إلا وس- وسعها مم.
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون عايز اعلمك حاجه بقى يا اخت هبه ال ال ال سامعه انت صوت الالف اللي انت عملتيه
تعين انت سامعاني اه انت سامعاني اه سامع حضرتك انت قلتي وصاكم صح كده صح ده, ده اسمه تقليل اسمه ايه تقليل يعني ايه تقليل يعني اميل بالالف شويه انت عملتي وصيكم صح قربى قربى نسيتي تعمليها قرب ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا يلا هاتي من عندها تاني
ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا صح.
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صح كده كملي وإن لا هذا و... وان الهمزه مفتوحه مم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بس عايز اعلمك حاجه مش معنى ان احنا بنقرا بورش تقع مننا احكام بسيطه يعني خلي بالك انت عملتي وصيكم جميل عملتي ورش كويس بس ما تنسيش بقى الاخفاء الشفا والاحكام الاساسيه بتاعتنا
آه.
يلا هاتيها ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ها ورش صعبه ولا سهله لا والله جميل يا شيخ وافضي معايا وان شاء الله نتعلم باذن الله تعالى يكفى انها قراءه اهل المدينه ان شاء الله بارك الله فيك الله يكرمك.
جزاك الله خيرا الله يكرمك يا أخت هبة معنا أم إيمان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وفي علمك و- وربنا يزيدك يا رب واجعل عملك خالص لوجه الله الكريم آمين آمين يا رب آمين يا رب حضرتك آه، يعني انا حبيت آه، آه، الامام وارش عشان هو مصري وكان بيقرا في المدينه وعاوزه اتعلم على ايدك ان شاء الله حاضر حاضر ربنا يجازيك خير الجزاء الله يكرمك ويرضى عليكي آه، يا يا رب وثبتك واحفظك يا رب العالمين آمين يا رب ابدا نبدأ من نب- هنا حضرتك اه نبدأ من أول الصفحة كده خطوة خطوة الله المستعان يلا اتفضلي حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها طيب حضرتك بقى ايه في حكم كده بسيط قوي في ورش أيوة.
الحكم ده عبارة عن ايه اسمه النقل اسمه ايه النقل يعني ايه نقل يعني انا هشيل الهمزة واخد الحركة بتاعتها احطها على الحرف الساكن اللي قبلها اللي هو فين نفسا ده مش اخره تنوين اه والتنوين ده مش نون ساكنة ايوه يبقى اقول نفسا الا تتقال ايه
نفسا الا يلا قوليها على بعض بقى ولا لا نكلف نفسا الا وسعها حاضر لا نكل لا نكلف لا نكلف لا نكلف نفسا الا وسعها تمام واذا قلتم فاعدلوا مم.
ولو كان ذ- ذا- ذا قربى مم.
وبعهد الله أوفوا ذلكم ذلكم وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صح كده وإنها طيب هي وإي ولا وآه وآ يلا
وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه لا خل... خلي بالك يا حاجة أيوة.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه مضود طبيعية عادية حاضر يلا وأن هذا صراط مستقيم لا فات- مستقيما زي ما بتقولي حفص عادي الآية دي ما فيهاش حاجة حاضر. مستقيما فاتبعوه مم.
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله مم.
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم حاضر. لعلكم تتقون يبقى احنا النهارده يا حاجه خدنا مع بعضنا حاجه اسمها نقل ايوه يعني ايه نقل هشيل الهمزه والحركه بتاعتها احطها على اي حرف ساكن قبلها زي ما اقول الارض لما اجي اعمل لها نقل اقول ايه
الارض تمام لما اجي اقول مثلا الانسان اقول ايه اقولها ايه الانسان وصلت يا حاجه جزاك الله خير ربنا يبارك في عمرك وفي علمك يا رب امين يا رب كل مره ناخد حكم كده بسيط واحنا هنمشي فيه واحده واحده بارك الله فيك يا حاجه ام ايمان معنا الحاجه صبرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا ابني الله يكرمك الله يكرمك يا رب ويصلح حالك يا رب آمين.
العالمين امين يا رب امين أنا هقرأ بحفص إن شاء الله لسه ما اتعلمتش ال- اللي هم بيتعلموه دوت بارك الله فيك يا رب طيب قول يا رب علمني يا رب علمني طيب وربنا يبارك لنا في الحاج أم أحمد إن شاء الله تعلمنا بإذن الله ان شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك آمين ويديك يا رب.
الصحة يا رب وطولة العمر امين يا رب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتينا ها موسى خلي بالك من البدل اتينا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل بس خلي شيء بالك خلي بالك يا حاجه وتفصيل الادغام بغير غنه أيوة يلا.
وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون مم.
وهذا كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه بس خلي بالك من الضم بقى مبارك
مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إن, إن أن تقولوا لا أن إخفاء أن أن, أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم عن دراستهم لغافل لغافلين بارك الله فيك أنا منتظر إن شاء الله يا حاجة إن إن شاء الله الحلقات القادمة واحدة واحدة نجيب ورش بارك الله فيك الله يكرمك يا حاجه صبرا معنا احمد السلام عليكم يا احمد السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا احمد الحمد لله بخير يلا ابدأ أول الصفحة يا أحمد ماشي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله يكرمك يا احمد الله يكرمك بارك الله فيك يا احمد طيب معنا متولي السلام عليكم يا متولي السلام عليكم وعليكم السلام يا متولي ازي حضرتك نبدأ منين ابدأ بقى من ثم آتينا هتقرأ بوجه ايه يا متولي
نبدأ بوجه آه، التوسط يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى ايوه كده
آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين الله يكرمك يا متولي احسنت بارك الله فيك معنا الاخت كريمه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا تفضل.
بيك بارك الله فيك يا شيخ وأكرمك إن شاء الله الله يكرمك أبدأ منين إن شاء الله آه، ابدأي من ثم آتينا موسى إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا لكنا أهدى منهم بس اطلب من حضرتك بقى ايوه اشبعي منفصل لكنا لا أيوة إن شاء الله لكنا أهدى منهم نعم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وهدى ورحمة فمن أظلم ممن ها بين التغليظ أيوة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون احسنت يا اخت كريمه أكرمك يا شيخ.
احسنت السلام عليكم معنا الاخت شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اخت شيماء آه ممكن أقرأ من آية 154 بعد إذنك اتفضلي حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى موسى موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى لا انت بتقري بوجه ايه
أنا كنت هثلث البدل بس جبت آم، خدت خدت الأول قصر البدل انت بدأت بقصر البدل اه طب وقصر البدل فيه فتح وتقليل خلي بالك إيه إيه لما تبدأي بقصر البدل قصر البدل ليس عليه إلا الفتح
اه معلش صح كده مم.
ال- ال- اللي فيه وجهين بس يا أخت شيماء هو الإشباع الإشباع.
الإشباع يلا آه، ز- آه، آه، رجعي تاني الأول الآية واظبطي الأوجه ماشي هاتي القصر الأول
حاضر. ثم آتينا موسى أيوه موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى تمام كده وهدى ورحمة ارجعي بقى ثم- هتجيبي التوسط
ثم آتينا موسى موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة نعم ثم آتينا موسى موسى موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى أكملها ورحمة صح؟
اه هاتي التقليل بقى بتاع وهدى
آه، أنا عشان كنت عايزة أجيب ال آه، الست حركات في ال- في اليد المهموس فوقفت على ال...
خ... لا خلي بالك من حاجة انت لما تجيبي البدل ستة اللين المهموس فيه كام أربعة ستة يبقى هتبدأي بالأربعة وتجيبي برضو وهدى فتح وتقليل وتجيبي شيء ستة وعليها برضو نفس الفتح والتقليل يلا آه، هاتي بقى لكل شيء أربعة ووقفي على هدى زي ما عملتي فوق في موسى فتح وتقليل
بكل شيء وهدى وهدى نفس بقى شيء تتجاب ستة لأن برضو البدل لما يبقى ستة اللين مهموس بيبقى ستة برضو يلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وصلت لك يا اختي شيماء طيب يبقى نخلي بالنا من الاول هي هي صفحه النهارده ما فيهاش الا ايه ما فيهاش الا ال- الايه دي واحنا حاولنا برضو في الصفحه تعمدنا مش عاوزين ايه يعني احنا عايزين لما نقرا نتعمد لما نقف كده نقرا لازم نقف نتعلم عشان يبقى في توجيه لكن لما اقعد اقرا لوحدي او اقرا واعدي الاحكام هتعلم ازاي لازم انا اجيب احكام وصلت يعني نتعمد نقف صح كده يا شيخ نقول صح او غلط ونبتدي نعدل ماشي الكلام احنا احنا عايزين نتعلم البرنامج هنا للتعليم وانا خادم لتعليم روايه ورش بل لكل القراءات بفضل الله تعالى الله يكرمكم آه ان شاء الله رب تبارك وتعالى عندنا كان اخر اتصال معانا في حاجتين عايزك اقولهم آه، الصفحه الجايه صفحه مهمه جدا اولا لانها ختام سوره الانعام او الانعام الامر الثاني ان فيها كلمه مهمه جدا لروايه ورش فيها كلمه هامه جدا جدا جدا في روايه ورش وفيها شغل عشان عارف ان انتوا بتحبوا الايات اللي فيها شغل وبرضه فيها شغل خلاص فالصفحه الجايه مهمه جدا الامر الثاني الامر الثاني او الثالث بقى او الثالث في ان شاء الله يعني ايه ساعلن ان شاء الله في الحلقه القادمه عن شيء صار جدا لكل طلاب العلم في الحلقة القادمة سأعلن عن شيء صار بإذن الله تبارك وتعالى لكل طلاب علم القراءات بإذن ربي تبارك وتعالى واللي نفسه يتعلم خلاص بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ده كان آخر اتصال معانا وسبحان رب الوقت انقضى آه، سريعا فأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وفقت في حلقة اليوم وربنا يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأترككم في رعاية الله وأمنه ومع تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما